وسهلا بيكم في الموسم الرابع من بودكاست الموضوع عائلي جدا أنا حنان هز الدين مؤسسة The Family Hub الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجة بتحصل في البيت وفي العيلة وبنحاول مع بعض ومع ضيوفنا نلاقي حلول عملية ومنطقية نقدر إن احنا نعملها على طول خليكم معانا عشان الموضوع عائلي جدا عمرو وشيرين طول الوقت رايحين جايين من مدرسة يونس ابنهم هو عنده ست سنين والمدرسة بتشتكي إنه حركته كتيرة ما بيسمعش الكلام ومش عارف يقعد على بعضه عمرو وشيرين زهقوا وحاسين إن هما بجد ما عرفوش يربوا بعد كل المجهود ده وابنهم جايب لهم الكلام طول الوقت والمدرسة بقى عايزاهم يروحوا لحد نفسي عشان هما شايفين إن هو مش ممكن يكون بقى عنده ADHD فرط حركة تشتت انتباه أو عنده أي مشكلة مش مخلي الولد عارف يركز وهم دلوقتي بيسألوا إيه الصح معانا النهارده نجوى خضر متخصصة تدخل مبكر ومش ح- حاسة يا نجوى إن مفيش حد أكتر منك يقدر يجاوب على السؤال ده ونتكلم فيه كتير منورانا النهارده ميرسي يا حنان يا رب يا رب اقدر افيدكم النهارده انا بحب بصراحه ال topics دي قوي فنتكلم بقى فيها مع بعض طب يعني إيه يا نجوى نبدأ بس الأول يعني إيه متخصصة تدخل مبكر؟
طيب انا بشتغل بقالي 14 سنه في ال field بتاع الاحتياجات الخاصه بشتغل مع اطفال عندها صعوبات في التواصل صعوبات آه، او متشخصه مثلا توحد او ADHD او اي تشخيص ليه علاقه بالتطور الطبيعي بتاعهم يعني آه، وبعمل حاجه تانية اسمها دي floor time انه ده طريقه تدخل معينه ليها علاقه بال social emotion development بالحركات بالحاجات اللي هي عاطفيه اجتماعيه الجوانب العاطفيه الاجتماعيه عند الاطفال آه، بس فانا بحكم شغلي و- ودراستي والحاجات اللي بعملها انا بشوف انه حلو قوي ان احنا نفهم كل اضطراب معناه ايه بالظبط وامتى اقول ده اضطراب وامتى اقول ده مجرد شويه سلوكيات او مجرد صعوبات محتاجه تدخلات تانيه غير ان انا الزق عليها تشخيص
والله بصي كلام حلو جدا وجميل جدا اوكي بس بقى على ارض الواقع اغلب الناس ولا عارفه اللي انت بتعمليه ولا فاهمه اللي انت بتعمليه الناس الطبيعيه اللي هي قاعده اه في البيت وقاعده في المدرسه وانا بقيت بحس عشان كنت بشتغل في المدارس سنين وسنين ان بالذات في السن الصغير في مدرسين و بيستس... لا هقول بيستسهلوا بيستسهلوا في ان هم آه.
يقولوا والله روح شخص ده وروح شخص ده وروح شخص ده. ساعات بيبقى الكلام مظبوط آه، وساعات بيبقى تدخل مبكر مهم بس انا بحس انه في مشكلة كبيرة زي ما بيقولوا disconnect كده ما بين ال- المدرس والاهل والولاد والمنهج يعني في disconnect مم.
كل واحد ماشي في اتجاه تمام.
المدرس عليه ان هو شوية حاجات لازم يخلصها قدام منهج كبير محتاج يخلص وبيبقى عايز ان الولاد يقعدوا قصاده يسمعوا الكلام ونخش نحل الامتحان نحل كويس عشان الم- المدرس ده بيتكافئ او بيتجازى ب- على حسب ال ال ال الولاد دي تمام.
هيجيبوا نتائج عامله ازاي فانا بح... فده من وجهة نظر المدارس والتدريس وكده طب بس من وجهة نظر برضو انا برضو ما اقدرش ان انا افضل ماشيه بنفس النظام اللي هو بتاع زمان اللي انا واقفه آه، بدي كلمتين والناس كلها لازم تسمع كلامي ولو الولاد ما سمعتش كلامي او اتوربوا او زهقوا او ملوا يبقى لا في مشكله ساعات بيبقى في مشكله انا ما بقولش لا وانا كواحده مم.
متشخصه اي دي اتش دي وفرط فرط فرط حركه وتشتت انتباه بقول ان التدخل المبكر بيبقى في صالح الولاد وفي صالح المدرس وفي صالح الاهل وفي صالح كل حد بس انا بقيت حاسه ان دي شماعه ناس كتيره بتعلق عليها المشكله فالنهارده انا عايزه أ- السؤال بقى ازاي بقى اجي اقول يونس ال- اللي اهله عندهم المشكله محتاج تشخيص او محتاج يروح لحد زيك او محتاج يروح لحد نفسي او لا على فكرة هو مجرد زهقان وانتي كمدرسة مملة ومش عارفة ت- تجذبي انتباهه ازاي اقول احنا دايما اوتوماتيك كده دماغنا لما بنسمع إن في طفل عنده مشكله في الفصل او في آه، طفل بيتشقى او بيتهرب او مش عايز يحل الواجب انه ممكن يكون صعب عليه هو ساعات بيبقى العكس ساعات بيبقى سهل جدا ساعات يبقى ال class بالنسبه له مش حاجه اصلا ممتعه ولا مفيده زي ما كنت بتقولي كده المدرسه ممكن تكون ممله ممكن يكون ال material نفسها بالنسبه له ممله صح فاحنا قبل ما نوديه لحد مجرد ان انا اعمل له checklist واقول آه، بيتحرك آه، بي doodle مثلا في الكراسه بتاعته بيبص حواليه واروح عامله بال checklist بس مجرد ان انا اروح حاطه له تشخيص احنا محتاجين نعرف بالظبط المشكله فين ده بيتعمل بقى ان انا الاول الاب والام بتقعدي معاهم الاول لازم اخد history كامل عن الطفل من ساعه احنا بناخد ال history ده من ساعه لما كانت actually ام حامل يعني انه انا برجع لورا ان انا لازم الم history قوي قوي قوي عشان اقدر بس احط ايدي شويه هو ممكن يكون في ايه مم.
بعد كده لما بنعمل ال assessment هو ساعات مش لازم ابقى ال assessment اللي هعمله هو بتاع ال ADHD right away يعني انا ممكن اشوف طب هل هي حاجات حسيه عنده شويه مشاكل حسيه احنا كلنا عندنا حواس حواسنا دي اللي بتخلينا نعرف نركز نعرف نخطط نعرف نبقى فاهمين نفسنا آه، ان ال relation اللي حوالينا يعني انا قاعده قريبه قوي منه انا قاعده بعيد انا محتاجه اتحرك عشان اهدى او انا محتاجه اتحرك عشان عشان اركز عشان مخي يحس انه alert فبيبقى محتاجه اعرف حاجات كتير قوي عارفه اللي هو بنقول ايه يا حنان beyond ال behavior انا شايفه مم.
ال surface behavior ان هو شقي انه مطلع عينيهم انه زهقان بس للاسف اللي بيحصل ان بيبقى في over diagnosis رهيبه في المدارس بس ان هي العيال دي كلها ADHD ده اللي انا عايزه اطلعه منك لا over diagnosis رهيبه انه العيال كلها يا اما عندها ADHD يا اما اي طفل ما بيتكلمش او حاسين انه في حاجات نمطيه ده توحد اللي انت بتقوليه بالظبط هو اللي انا كنت الكلمه اللي انا بدور عليها ال over diagnosis او ان طول الوقت الناس بقت متشخصه عمال على بطال و... و... وانا متهيألي ان اي طفل عنده ست سنين راح جالك او جال لاي حد من الناس اللي بتشخص هيت... هيبقى فيه صفات لانه السن ده هو صفات قريبه لبعض من الشقاوه versus انه لا ممكن يكون في عائق او في حاجه مختلفه عايزين نشخصها
صح لان احنا كلنا بيبقى عندنا مش عايزه اقول سمات بس كلنا عندنا شويه حاجات يعني شويه صعوبات شويه ح- آه، بتتحركي كتير انا بتكلم بايدي طول الوقت ما اقدرش ابقى ماسكه ايدي كده لو مسكت ايدي هتوتر قوي لازم اتكلم بايدي انت مثلا عشان توضبي الامتحان بتذاكري بطريقه انا بذاكر بطريقه مش معناها ان احنا فاشلين او مش معناها ان اللي ما بيعملش الحاجه اللي معموله كده بالظبط يبقى هو اللي عنده حاجه غلط بس الفكره امتى اقول لا انا محتاجه تشخيص او لا انا محتاجه اعمل اسسمنت تاني او او او لما الاقي ان ده بيأثر على حياتي اليوميه مم.
يعني لما الاقي بقى ان احنا بقالنا فتره طويله ولا انا حياتي كلها بايظه يعني يومنا طول الوقت بنتخانق في البيت انا وابني مش قادرين نتواصل في المدرسه آه، مع صحابه في التمارين فبقت ال situation هنا بتتكرر في اماكن كتير وطول الوقت وبقت لمده طويله لكن لو هي بتحصل في مكان واحد ما اقدرش اقول دي ADHD مم. يعني لو يونس مثلا آه، مع اصحابه في البيت في الخروجات مع اهله آه، بره جوه كل حاجه تمام والمشكله الكبرى هي في المدرسه او المشكله الاساسيه في المدرسه انا هنا ما اقدرش اشخص ان هو ممكن يكون في اي اضطراب تعلق ولا لا ولا بس اقدر لا مش هشخص ان في مثلا اضطراب نمائي حاجه زي ال ADHD او حاجه يعني تبقى قويه كده شويه بس ممكن اشوف هل هو بقى اضطراب تعلق learning difficulty هل هو حاجه مشكله في التعليم نفسه هل ساعات بيبقى في اطفال عندها مشاكل حاجه اسمها auditory processing ان اللي سمع بيسمعوا بالظبط السمع المركزي او ان هم اللي بيسمعوه بيضايقهم او ودانهم حساسه شويه للاصوات او اللي بيسمعوه مش هو اللي بيترجموه فبالتالي بنشوف المشكله دي جامده قوي في class او ساعات بيبقى visual يعني بيبقى ان انا عشان ابص على ال board وا copy حاجه على ال- على كراسه كراستي مم.
اخد وقت اطول او اخد وقت اصعب فابتدي بقى خلاص اكلم بقى اللي جنبي او تلاقيني ب withdraw كده من ال situation عارفه اللي هو ايه انا مش عايزه ابص لحد مش عايزه اتكلم مع حد وابتدي ابقى قاعد انطوائي شويه ده هيحصل اكتر في الفصل لان الفصل هو اللي بيبقى عليه ال demand الاعلى المتطلبات الاعلى اللي تخليني لازم استخدم ال skills دي مم.
فلكن انا في البيت هيبقى ممكن شويه حاجات عبيطه يعني اللي هو ايه بناديه بس على ما بيبص لي آه بياخد وقت على ما بيعمل حاجه بس مفيش مشاكل في التمرين نفس الحاجه مفيش مشاكل بس ال demands في المدرسه اعلى فبالتالي بلاقي ال behavior او بلاقي السلوك اقوى بس ده مش لا.
معناه ان انا عندي ADHD لانه انا مش في كل حته زي ما انا انا في مكان معين بس هو اللي ببقى عامل كده ساعتها بقى ممكن نعمل school observation يعني نروح المدرسه نشوف هي مشكله جوه ال classroom في ايه او ممكن نشوف هو فعلا ال skills بتاعته نعمل بقى زي academic testing يعني ان انت بتشوفي بتشوفي هو ال reading بتاعه اخباره ايه ال abstract thinking الكلام ده كله عشان تدوري على المشكله بس هرجع تاني لنقطه ال over diagnosis هجيب الم- الام المدرسه المدرسه وال principal وال counselor ونقعد مع بعض وهنروح قايلين لها والله احنا شاكين انه ADHD فالست هتنهار وهتحس انه ده بيقول لي ADHD دي المدرسه وهتثق في المدرسه في امهات كتيره فعلا بتثق في المدرسه مش هتدور وراهم يعني وهتروح رايحه لحد ADHD ونبتدي بقى سكه ادويه عشان يهدى ويقعد ويسمع الكلام في المدرسه ودي احنا بنشوفها كتير جدا يعني احنا بنشوفها كتير جدا انا بشوفها كمان دلوقتي مع ولاد اصحابي فببقى قاعده في خروجات وببدا بقى اقول لهم لا تعالوا بقى نكلم نجوى تعالوا نكلم نورين تعالوا نكلم ياسمين عارف اللي هو ايوه الناس بتوعنا عشان آم، ب- انا ببقى شايفه بقى الولاد في setting مختلف امم وببقى شايفه الادويه عامله معاهم ايه و- وانا كمدرسه شفت الادويه قد ايه ساعات بتفيد جدا وبتبقى بتنفع ناس جدا وبتبقى فعلا ال dose اللي بياخدوه في في محله ومظبوط وشفت ان الادويه ساعات بتدمر بني ادم وبتغير في شخصيته وبتبهدل الدنيا فانا قبل ما هدي ولادي دواء زي ده وهنتكلم كمان شويه على الادويه بس قبل ما هدي دواء زي ده انا لازم ابقى بحثت الامر يعني من اوله لاخره جبت وشقلبت ورحت وجيت عشان القرار بتاع الميديكيشن او الادويه ده ده مش قرار هين ابدا وهيفرق مع الولاد طول العمر صح صح عندك حق
و- وانا بصراحه يا نجوى بقيت بخاف يعني بقيت بقيت حن- بقيت بحس انه في عمليه استسهال شويه يعني انا من- هحكي لك قصه انا وانتي امم actually اتكلمنا في الموضوع ده وجت ساعتها قصه الحلقه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي انه في حد واحده ام خطيره very dedicated لاولادها وكل حاجه وبعتت لي قالت لي انا ابني اتشخص آم، ADHD هو عنده اربع سنين قلت لها اربع سنين ده اللي هو مين اللي شخصه اربع سنين فطلع ان ده دكتوره كبيره الام حكت لها ان ال nursery بتشتكي ان هو مثلا بيضرب صحابه ان هو ما بيركزش في الفصل ان هو بيجري على طول مش عارف ايه فال nursery قالت لها يا اما أم، هيكمل معانا وان هو هيلتزم وكده يا اما روحي دوري في حته تانية لان احنا مش مش عارفين نتعامل معاه آه، فالام راحت للدكتور وهم قالوا لها برضو روح للدكتوره ومش عارفه ايه فراحت للدكتوره دي الدكتوره دي كلمت الام على زوم ما شافتش الولد يعني الولد اصلا ما كانش جزء من الحديث هي سمعت القصص من الام فراحت قايله لها ايوه هو لازم يتشخص آه، متشخص ADHD وراحت مديالها ادويه والام زي ما انت بتقولي ما هي ال nursery بتقول اللي هي مكان ثقه دكتوره psychiatrist محترمه بتقول طب الام ليه تشك ما هو ما هو في دكتوره في مدرسه بيقولوا جهتين ثقه فبدات تديله ال medication ولقت ان ابنها بيتغير كتير طبعا هي ك- ك- بعتت لي انا الكلام ده عشان انا كنت لسه عامله آم، فيديو على على ADHD بحكي تجربه من تجاربي يعني وانا انهارت لقيتني بقى ببعت لها voice note وانا انا ابعت voice note على انستجرام دي حاجه مستحيله مع كميه البني ادمين دي مستحيل بس لقيتني ببعت لها voice note وانا متعصبه ومتنرفزه ومش مصدقه ان في دكتوره ممكن تكون عندها القدرة إن هي تدي لطفل ثلاث سنين أو أربع سنين دواء بالمنظر ده من غير ما تشوفه بالظبط يعني آه، مش لا طبيعي يعني مش طبيعي مش طبيعي خلينا يعني احنا نفسنا الناس يبقى عندها الوعي الكامل اللي هو الكافي بتاع يا جماعه انتوا لو رحتوا تشخصوا رجليكوا وجعاكوا بطنكوا وجعاكوا مش هتعملوها بزوم هو لازم يكشف عليكوا ولازم يعمل اشعه ولازم يعمل سونار لازم يشوف ال- السبب ايه اه زوم هنقعد ناخد ال history بالظبط ال intake اللي هو بس بفهم عشان اقدر ا refer هو محتاج assessment ايه بالظبط لكن ان انا اديكي تشخيص واغير لك حياته كلها في نص ساعه ومن غير ما اشوفه دي كارثه كارثة كارثة و و و ولما أنا رحت عاملة ال story دي رحت بقى على ال story دي وأنا متعصبة ومتزرزرة وتاني يوم عملت مم.
فيديو about it فاكرة أنت القصة دي طبعا مم.
كمية الناس يا نجوى أنا اتصعقت أنا ما عرفتش أنام يومها ما عرفتش أنام أنت فاكرة أنا دخلت عليك أنا وأنت ونورين عندنا جروب على واتساب دخلت اه متعصبة ومتزرزرة ومش مصدقة لأن أنا مش مصدقه كميه ال cases والناس اللي دخلوا يقولوا ده حصل معايا ده حصل معايا ده حصل مع بنتي ده حصل مع ابني اللي هو لا يا جماعه لا المهنه دي لازم تبقى آه، مهنه يعني لازم الواحد يعملها بضمير وبقلب و- واحنا كمان بقى لو انا عندي حد في الم- في المهنه مش عامل اللي عليه صح لا انا بقى لازم كأم وأب ابقى عندي الدرايه الكافيه اني اقف اقول لا ده غلط واخد بدل الاوبينيون لو احسن دكتور في البلد لو احسن حد مش عارف ايه اخد اوبينيون واتنين وتلاته وعشره لحد ما اقول اه على فكره خلاص ربنا سبحانه وتعالى وجهني للاتجاه ده فساعتها اخد القرار بس اروح لواحده تعمل لي زوم وتتكلم معايا نص ساعه عشان النيرسري بتقول لي انها مش عارفه تتعامل مع ابني لا انا اسفه انا اسفه جامد كارثه اه اه لا لا كارثه يعني ايه بقول لك يعني احنا بس يبقى عندنا شويه وعي اللي هو يا جماعه هو احنا ينفع نكشف زوم ينفع تاخدي دواء بالتليفون ما ينفعش يعني حاجه مش مش منطقيه ساعات كتير يا حنان زي ما انت قلتي هو ال entity اللي هو المدرسه او الحضانه اللي هو مصدر الثقه قالوا لها محتاج كذا ورشحوا لها دكتوره ودكتوره معروفه وكبيره ومش عارفه ايه فخلاص ده بالنسبه لي انا هبص وراهم ليه في parents تانية لا انا هبص وراهم هاخد opinion تاني هفتح الانترنت اقرا احنا انا نفسي ان الاهالي يبقى عندها الاحساس من التمكين ده ال empowerment ده بالظبط انه انا لما هقعد حد هيقول لي حاجه هتناقش معاه ليه قول لي ليه قولي ليه انت شايف انه محتاج كذا لانه انا من اللي بشوفه كمان احنا في ال field انا باجي بقى كمان عملنا ال assessment دخلنا بقى في مرحله التدخل مرحله الجلسات فانا شايفه ان انا عايزه ابنك يكون بيعمل ال goals الفلانيه واحد اتنين تلاته طب ما هي ممكن ال goals اللي انت حاططها له دي او ال objectives دي مش هي دي هدفي دلوقتي او انا كأم مش فارق معايا ال ABCs وال1 2 3 مثلا انا فارق معايا دلوقتي انه يبص لي ويضحك ويتجاوب ويتفاعل يعني ساعات احنا بنبقى عايزين برضو نحط الاطفال في قالب غصب عننا انه هو ده القالب اللي هيخليه لما يجي يعمل assessment تاني مثلا الدرجه بتاعته هتتحسن عارفه يعني هتفرق ان انا اقعد اتكلم مع الام وانها افهم الام ان ده حقها انها لازم تقعد تتكلم ت discuss ال report اللي مكتوبه دي تتكلم تقول طب ال goals دي انا نفسي في حاجه تانية ان الام تفتح الباب كده وتقعد وتحضر الجلسه دي حاجه مهمه جدا مهمه جدا اللي يقول للام لا انا قاعد فوق كده عارفه اللي هو إيه، انا الاخصائي انا قاعد على الكرسي بتاع الاخصائيين وانتي انا اللي فاهم انتي هتستني بره وانا هقول لك تشتغلي عليه لان احنا بنشوف ده وبنسمع قصص من امهات تقول لك انا ما اعرفش هو بيعمل ايه جوه يعني احنا بقالنا شهور وسنه وي وي انا ما اعرفش حاجه ما اعرفش اشتغل عليه في البيت ما اعرفش الاقي بيعمل ايه جوه الجلسه وساعات بيعيط ساعات بيبقى مبسوط بس انا ما اعرفش حاجه لا انتوا حقكم تقولوا انا عايزه احضر حقكم تقولي انا عايزه اتفرج ايه اللي بيحصل لانه انت ال therapy مش بس هيبقى الطفل هو لازم الام اللي قاعده معاه في البيت طول الوقت الاهل الأسرة اللي عايشين كاملة معاه بالظبط أس- الأسرة كاملة يعني فاحنا بنشوف حاجات فعلا ساعات بتحسي انه لانه انت لما بتيجي تدرسي الدراسه والقرايه والحاجات الجديده كلها بتقولك ان الاهالي دول corner stone دول لازم يخشوا دول لازم يبقوا بس لما بتيجي فعلا زي ما قلتي عارفه بقى على ارض الواقع بتلاقي حاجات تانيه خالص
آه، مرة من المرات احكي لك قصة برضه مرة من المرات لما كنت كنت آه، ماسكة ال advanced placement في واحدة من المدارس هنا في مدرسه الإمارات في ال AP ف I was the I was the director of the program يعني فكان دوري كان مش بس منهج كان في جزء من الدور انه عندنا اولاد على عندنا اولاد autistic عندنا اولاد عندهم type 1 diabetes عندهم ADHD عندهم ADD dyslexia فكان عندنا range كبير وانا كان دوري انه to facilitate انا مك- انا مش شخص بيشخص بس انا كنت شخص بي facilitate في ال accommodations فوقت الامتحانات كنا مثلا في حاجات معينه كانت بتتعمل لهم عشان تساعدهم يركزوا اكتر او ي- تساعدهم ياخدوا مثلا وقت زياده يقعدوا في في settings قليله آه، ي- نكتب ل- الامتحان ينزل لهم ب font كبير فالكلام ده كله accommodations يعني اه accommodations وال accommodations كانت بتيجي من امريكا جاهزه يعني هم كانوا okay الامتحانات بتيجي جاهزه لان ده AP يعني it's it's standardized م-م.
exam بيجي من ف... فده كان دوري فمن ال... من فانا السنه اللي قبلها كنت بدرس الدفعه دي كلها فانا الولاد دي كلهم كانوا عندي من نصهم يعني فمنهم كانوا ولاد هم عندي في class انا عارفاهم I know them very well انا عارفه ان هو مش محتاج ال accommodations دي يعني انا عارفه ان هو لو قعد في الفصل عادي كده فواحد من الولاد ده كان بالذات كان حبيبي ما شاء الله عليه كان شاطر قوي قوي قوي فاخدته على جنب قلت له بقول لك ايه هو انت محتاج ال accommodations دي يعني محتاج ال extra time ومحتاج ان انت تقعد in small group settings مش تقعد مع الناس قال لي لا I don't need them قلت له طب بتاخدهم ليه قال لي عشان احنا رحنا ل psychologist من ال psychiatrist sorry من كذا سنه وتشخصنا و... وقالت لي لازم اعمل ده ولازم اخد ال medication قلت له طيب قال لي فما فماما قالت ان مدام ال psychiatrist ده لان هو برضه اسم كبير وحد معروف ف ثقة هنا في م-م.
دبي ف... فقلنا لا لازم ناخده مين قلت له ايوه بس انت you don't need it قال لي I know I don't need it بس كذا قلت لا بصي بقى قفشت في دماغي اتكلمت مع الام قلت لها انا I need to see you انا محتاجه اشوفك مع ال special needs coordinator بتاعت المدرسه واحده تقيله قوي يعني قلت لها محتاجه تعالي نتكلم قلت لها م- آه، خدي في الاخر كلامي هي نص ساعه مش عاجبك ارميها في الزباله it's اه okay ولو عاجبك re redo the assessment لانه الكلام مش منطقي انا عارفه ابنك المهم جت فعلا وكانت بتقول لنا ايه تقول لنا طب بس أ- انا ما قدرتش اقول لل... للدكتور حاجه قلت لها اه قلت لها يعني ايه دي لا اصلها اسم كبير وكده هي وال assistant بتاعها برضو كان ساعتها بقى assistant دلوقتي بقى حد جه آه، كذا وده ده المركز الفلاني ده انا عشان اجيب ميعاد بقعد بالاربع خمس شهور ده كذا كذا كذا قلت لها على راسي وعلى راسي مم.
ال assessment وعلى راسي كل حاجه بس ابنك مش محتاج كل ده he doesn't need it فقلت لها طب ممكن نجرب بس قلت لها قبل الامتحان الاساسي قال ال accommodations معانا اهي وحاجته جايه بال accommodation مم.
نجرب قلت لها بقى انا كان عندي في الفصل وكان بيقعد من غير accommodations وكان بي كان he was an A student straight A student مش محتاج اي حاجه قالت لي لا بس لو الدكتور قال قلت لها بصي انا مش بعدل على الدكتور بس انا بقول لك through experience المهم ها ها ها، عملنا كده في mock exam قعد الولد وحل وجاب straight A's في كل المواد من غير ولا تنتوفة accommodation مش محتاج فلما جبنا الام بعد كده قلت لها اهو ورق ابنك اهو ولا مم.
قاعد لوحده ولا محتاج حد يقرا له ولا محتاج font مختلف ولا محتاج extra time and he's an A student he doesn't need it المهم هي في الاخر اصرت ومش which is fine انا على راسي الام وعلى راسي الولد بس اللي كنت عايزه اوريه لها في ال experiment دي ان مش شرط ان الدكتوره ده at صح one point in time شافت حاجه او شخصتها كده by the by ان هو الولد يبقى على طول متشخص او محطوط محطوط في القالب ان هو على difficulty معينه و- وده برضو مهم ان احنا يعني بالظبط اللي انتي قلتيه انا كأم وأب انا انا انا يمكن اكون عمري ما هفهم كأم وأب زي الدكاتره وزي المت- الناس المتخصصه عشان كده احنا بنروح لهم عشان يشخصوا بس انا برضو ليا مخ وليا ان انا شايفه ولادي وليا ان انا عارفه ولادي اكتر من اي حد ايوه
ف- فدي كانت مهمة بصراحة يعني أنا بحس إن هو مهم جدا إن إحنا كأهل نيجي نقول لأ على فكرة اللي أنتوا بتقولوه ده مش صح عبث عارفة اللي هو مش مظبوط اه لا اصل كمان ساعات في اطفال بتحتاج مثلا يا حنان شويه تدخلات قبل ما تعملي ال assessment لو مثلا مثلا بتعمل لسه بقى سن صغير قوي متاخر في الكلام متاخر مش عارفه ايه فالناس بتيجي تقول لك ده autism توحد مم.
ساعات قبل ما نقول تع- يلا نعمل ال ADOS يعني يلا نعمل assessment بتاع التوحد ون- ونعمل بقى الكلام ده كله طب ما تيجي نغير ال environment ما ممكن يكون محتاج يبقى stimulated بطريقه معينه محتاج مم.
يتحفز بطريقه معينه وبنلاقي ناس بيتغيروا يعني بنلاقي اطفال بتتغير فعلا فنبتدي نحط ايدينا اه هو التاخر في الحته الفلانيه بس ده autism مم.
بس هو انا لو خدته من من الباب كده و- ورحت عامله له ال assessment قولت توحد فبرضه ما نبقاش بنسرع قوي او يعني مستعجلين قوي ان احنا نروح عاملين assessment وحاطين القالب اللي انت قلتي عليه ده ممكن ت- حياته بعدها بقى بع- خمس سنين ست سنين يبقى عندي مشكله تانيه او يبقى عندي اللي هو هو الولد حاسس انه هو انا مش زي اللي بيقولوه بس هما بيقولوا لي اعمل كده فابتدي اثر اصلا على الولد نفسه يعني self-esteem بقى بتاعه حاسس انه عارفه ما انا لخبطته بقى من جوه انا شايف نفسي كويس انا حاسس ان انا اقدر اقعد في class بس هما الدكتور بيقول لي لا مش هينفع فماما بتسمع كلام الدكتور فانت متخيله اللخبطه يعني متخيله احنا دخلنا كمان للولد في ايه؟
أيوة وس... و... وعايزة أقولك بقى والعكس صحيح يعني كتير قوي بقى ساعات بنبقى إحنا اللي عايزين نقول للأهالي والنبي تشخصوا ولادكم صح عندك حق عشان كده وده بقى دي حصل مشكله كمان دي حصل كتير كتير و- وده بقى اللي أنا عايزة أفتح معاه الموضوع إحنا الأول يعني تاني على من ناحية القوالب هو القالب ك- كمبدأ غلط لأنه مفيش حد كامل في اتجاه واحد يعني مفيش حد مثلا يتحط جوه البوكس بتاع الأوتيزم ويقول لك هو ده بس لا على فكرة هو صح مليان مميزات ويقدر يعمل وكنا سجلنا حلقة مع آم، آم، آه، عبد الله آه، آم، آه، اللي هو اتشخص عليه ح- ح- ايوه اتعملت عليه حالة حالة حاله خاصة خاصه مسلسل آه، و- والولد كان عندي في الفصل لا انا لو ما اعرفش يعني انا لو ما- مش فاهمه انه autism انا شايفه genius قدامي شايفه حد متمكن جدا اه في صعوبات معينه في الحياه بس overall انا قادر ان انا ابقى ناجح فانا مش معنى ان انا حطيت طفل جوه قالب بتاع صح ADHD autism Down syndrome um, whatever it is ان انا ايوه زي ما قلت حطيته يبقى ده معناه ان الشخص ده عنده مشكله وبتقف في الحياه عند المشكله دي I don't صح انا انا مخ... يعني مش مقتنعه تماما بالمبدأ ده ولا انا ولا انا لانه اه ماشي انا عارفه ان ال diagnosis autism بس مش لازم ابص لكل حاجه واقول ايه اصل ده deficit لا بالظبط هو ده عنده challenges في الحته الفلانيه بس عنده برضو نقاط قوه قويه جدا في حاجات تانيه
و- وبصراحة يا نجوى بحس انه احنا ال- السبب الحاجة الوحيدة اللي هتخلي اي اهل آم، ي- ي- يساعدوا ولادهم هو الإحساس الداخلي اللي من جوه إنه آه يمكن يكون في حاجة مختلفة بس المختلف ده مش معناه إن خلاص الحياة وقفت هنا لا أنا هستخدم بقى المميزات اللي في الاختلاف دي وهطلع ولادي بقى فوق السما ده مش معناه إن الدنيا حلوة ووردية لا وجميلة لا لا وهتتعب وهنتعب وهتزق وهتتخانق مع ناس وهتدور بس هيبقى عندك إحساس أنا بعمل اكتر حاجه تخلي ابني بعد كده مرتاح ومسؤول واندبندنت يقدر يعتمد على نفسه يقدر يوصل في الاخر ان هو لا هو مش حاسس ان هو معيوب لان انت بعد شويه المجتمع بيفضل يزقه يزقه يزقه اصل ده عنده مش عارفه ايه لا هو ايه المشكله هو ما بيعرفش يبص لك مثلا او بيتكلم بطريقه معينه بس ده بيقدر يعمل واحد اتنين تلاته ناس كتير اصلا ما تقدرش تعمل يعني لما انا ابقى دايما باصه للولاد الحته القويه بتاعتهم قوي قوي وزقهم فيها قوي هخلي الناس غصب عنهم حتى لو قلت لهم ده متشخص بايه هيشوفوا الحته القويه دي هيبقى عينهم هتقع عليها يعرفوا انه ايه ده احنا ممكن نستخدمها ده احنا ممكن بالعكس ده ينفعنا وانتي بتقولي التشخيص اللي بالعكس احنا بنشوف ده بقى يا حنان من القرايب اللي هو مثلا واحده تيجي تقول لك انا ابني مش بيتكلم فقريبتها تقول لها ده فلان اتكلم هو 10 سنين مثلا خمس سنين ست سنين ما توديهوش لا لا لا دكاتره ولا الحاجات دي ما توديهوش فنبتدي بقى نأخر عارفه العكس احنا في بنشوف جنب over diagnosis وبنشوف بقى الجنب بتاع النصايح اللي بت ايه بتأخر كل حاجه تانيه اللي بتودي في داهية sorry في الكلمة يعني اه انا كنت هقول كده بصراحه آه، كنت هقول كده أنا قلت والله أنا قلت البودكاست اه هيقول اللي أنا اه عايزاه بتودي في داهية فعلا تخيلي انت واحدة عندها ثلاث سنين تتكلم ايه ده مش بتتكلم واضح المدرسة تقول لك فتقول لها لا المدرسة بتستهبل ده فلانة اتكلم اربع سنين خمس سنين ما تركزيش معاهم لا اروح اطمن ان مفيش مشكلة وبعدين ساعات كتيرة قلب الام لما الام بتقول لك انا حاسة ان ابني فيه حاجة بيبقى الطفل فيها بيبقى الطفل محتاج تدخل عارفه انا دايما بقول لل- الامهات لما بيجولي في ال consultations بقول لهم trust your gut اه انتي صح ال gut feeling بتاعك بيبقى كده فتلاقي بقى فعلا ان تلاقي بقى مثلا أب- ابنها مثلا ايه في bullying بنتها فيها مشكله في المدرسه في حد بيضايقهم تلاقي ان هي الام حاسه ان الولاد صح فيها حاجه حتى حتى لو هي مش عارفه تلمسها صح بس هنا بقى يا نجوى هي الشعره بقى اللي انا عايزه اسالك عليها امتى اقول اه ده فلان اتكلم وهو عنده سبع سنين وثمان سنين وانا ابني ثلاث سنين ما بيتكلمش فلا لا خلاص انا مش هروح ولا مم.
اجي اقول ايه لا ده المدرسه بتقول لي روحي يعني إيه- امتى اوزن اوازي اقول ايه خلاص انا دلوقتي محتاجه اروح لحد مختص يساعدني امتى اوصل لل- للحل ده كأم يعني كأم لا، خلينا نقول مثلا الكلام التخاطب أكتر حاجة الناس بتبتدي تتوجه للمراكز أو للدكاترة هي بتبقى إنه ابني متأخر في الكلام عارفة دايما الكلام ده هو الحاجة اللي بنبقى شايفينها من بره وعايزين عايزين بقى يتكلم هم.
أنا نفسي قوي يا حنان زي ما الأمهات ابتدت تقرا عن الحمل والولادة وهعمل إيه في الولادة وهعمل إيه في الحمل وكل شهر بيحصل إيه إن هم يقروا ال milestones بتاع ال development ان هم يعرفوا ان والله انا السنه الاولى ابني عند ثلاث شهور هيبتدي يبتسم عند اربع شهور هيرفع ايده مش عارفه ازاي ان انا اعرف بس مش ان انا هبقى obsessed يعني مش بقول لهم يبقوا مركزين قوي هو ما عملش ايه بس عندهم فكره ان ال development ماشي بالطريقه الفلانيه ده كمان اصلا هيخليهم ما يحسوش انه ولادهم اشقياء قوي او ولادهم متاخرين قوي او هيبقوا فاهمين ان ده السن الطبيعي للحاجه الفلانيه صح طبيعي ان ابنك يتحرك كتير زي ما قلتي من ست سنين مش هيفضل قاعد طول وقته كده هو لازم يكون بيتحرك فلما ابقى فاهمه في ال development ابقى فاهمه التطور بتاع الاطفال برضه هبقى عارفه لما حد يجي يقول لي ده متاخر قوي اقول له لا ده مش متاخر او العكس دي مش متاخره اقول لا دي متاخره عارفه برضه تاني هرجع للتمكين ال empowerment ان الاهالي لازم يكون عندها انا عارفه انا فاهمه انا عارفه انا بعمل ايه انا نفسي جدا انه ان بجد والله الامهات والابهات يبقى عندهم الاحساس ده انا فاهمه اولادي هم.
انا فاهمه ان دي في مشكله معلش انا عايزه اساعدهم اروح لما الاقيها دايما زي ما قلنا في الاول برضو لا هي خلاص مأثرة عليا هي مأثرة عليها وهي بتلعب في ال playground مأثرة عليها في الحضانة مأثرة عليها انا ساعات مش ببقى فاهماها انا كأمها هي بتكلمني مش فاهماها ابتدى يبقى في مال داونز كتيرة قوي ان انا مش عارفة اتعبر مش عارفة اتواصل طيب اروح بقى اساعد اروح هم.
لحد يساعدني لكن النصايح بقى بتاعت ايه علميها كلمتين في البيت مش عارفه ايه هتاخرني قوي هتاخرني وهتلاقي علاقتي ببنتي ابتدت تبوظ او ابني ابتدت تبوظ وهنخش بقى في سكه احنا مش عايزين نخشها يعني لا هي كمان بقى هزود عليكي في اللي انت بتقوليه انه هي ممكن تبقى بتتلام الام اه طبعا ان ان اه ما هو هو انت قاعده في البيت طول النهار بتعملي ايه وبنتك ما بتتكلمش زي خ- بنت خالتها وزي س- ولاد صحابنا آه.
او ما هو طبعا ما انت رمياها طول النهار في الحضانه او رمياها طول النهار مع ال nanny وانت بتشتغلي وسايباها فهي د- دايما في بقى عبء على الام بغض النظر انت ايه ايه ايه ال situation بتاعتك في البيت انت بيتحط عليكي انه لو ولادك اشقياء لو ولادك عندهم مشكله في المدرسه لو ولادك آه، اتبلطج عليهم او هم اللي بلطجوا على حد يعني اه بغض النظر يعني فين المشكله انت كأم بتاخدي ال- اللوم ده على ال situation اللي انت فيه فده برضو بيبقى عبء رهيب وفي ناس كتيره قوي مع الاسف الشديد بي ما بيقو ما بيبقوش عايزين يروحوا لحد مختص زيك او زي الناس الشاطره مم.
الموجوده عشان ده وصمه عار عليهم انه انا انا بنتي هتروح لدكتوره آه، مجانين هتروح لدكتوره صح آه، اه آه، عندك حق عندك حق انا كنت انا بروح الاردن ساعات اعمل كورسات هناك وما بنساش خالص الجمله دي اول مره رحت خالص حد هناك حكى لي ان هم بيبقى عندهم ساعات زي بعثات او سنه المراكز حاجات ليها علاقه بالدوله يعني بالحكومه يعني انها ممكن تجي لك البيت وتعمل لك خدمات في البيت مم.
وقعدوا شهور عيله معينه قعدت شهور علشان تاخد ميعاد وعشان تاخد رقم وعشان المركز ده يجي ويعمل بقى الاسسمنت لما وصلوا بقى المركز ده جه جه الاتوبيس مكتوب عليه اسم المركز ومكتوب فيه حاجه كده ايه توحد مم.
وجالهم العماره جالهم الشارع بتاعهم هم ما فتح ما فتحوا لهمش البيت فتحوش الباب لا ليه لان هم لما لقوا ده ده كده فضيحه في الشارع ده وصمه عار ده انتوا جايين لا طبعا احنا ما عندناش اطفال احنا ما قلناش احنا عايزين حاجه ده مش احنا ساعات الخوف من كتر ما الناس هتحط عليكي ده ال- في ولد اصله في الشقه دي حبيبي تعبان شويه
مم.
فابتدي لا انا ما عنديش حد فانت متخيله هم سيرفيس كان نفسهم فيها بقالهم شهور قالوا لا مش احنا مجرد ان هم خايفين من الناس هتقول عليهم ايه ان الناس هتقول ده الولد اللي هنا البنت بقى ما تتجوزش عارفه الحاجات دي احنا ايوه طبعا طبعا فاهمه البنت مش هتتجوز الام فاشله الاب متغير كلام بقى بتبتدي بقى الكلام يزيد وي... وناس تقول كلام كتير وحاجات ملهاش معنى يعني فتاني هرجع انه محتاجين awareness awareness كبير محتاجين awareness رهيب يعني احنا مهما بنعمل awareness احنا محتاجين زياده لا محتاجين زياده كتير ومحتاجين ان احنا ومحتاجين نشوف ناس عندهم آه، هم neuro neurodivergent عندهم اه قصص تنوع العصبي اه آه، لا وعندهم قصص نجاح لانه صح وعندهم قصص مكافحه كمان يعني انا عجبتني قوي داليا مامة عبد الله آه، الحلقه دي يا جماعه حلقه season 3 episode 3 and 4 لو عايزين تتفرجوا تسمعوها يعني. آم، عجبتني قوي هي بتقولك احنا عانينا ازاي وحصل معانا ايه وايه و- ونجحنا ونجحنا قوي وحصل كذا كذا كذا تطور سعيد وبعدين حصل تراجع ومشكلة صح وبعدين بدأنا نتحسن فتحسي انه الكلام كله كلام منطقي فأي حد هيعدي بالتجربة دي هيبقى فاهم ان هي الدنيا مش وردية ومش جميلة ومش فلة وليها بقى ايه العواقب بتاعتها وليها مشاكلها بس لا فيها قصص نجاح انا عملت طبعا مرة فيديو آه، آه، اسمه ADHD مش حاجة وحشة خلاص حلو وبدأت أقول الصفات الحلوة اللي بتطلع لما يكون في حد عنده ADHD creative hyper active الناس بتحبه لأنه آه، في energy positive ولذيذ وحركي وبدأت أقول الكلام ده كله و- وأفكار بنشوف حاجات طريقة مخنا بيشوف حاجات مش الناس النيوروتيبيكال بيشوفوها ففي واحدة بعتت لي أنا برضو مش هنسى القصة دي بعتت لي على جنب قالت لي آم، مش حاجه حلوه ان انت تبقي بت- بتكذبي على الناس وتقولي كلام مش مظبوط وكده ما قالتش كلمه بتكذبي يعني بس قالت بم... هي ما كانت هي بتداري بت...
اه بتزوقي اه الحقيقه يعني اه بتقولي انا بنتي انا sorry انا ابني متشخص من هو صغير و... آه، آه، وحياتنا تعيسه وحياتنا مش عارف ايه وانا ما بقتش عارفه اشوف حاجه حلوه فيه فقلت لها تعالي مم.
نفتح Zoom ونتكلم آه وفتحت معاها Zoom فعلا وفضلت معاها مثلا فتره لحد ما في الاخر بدأت تقول الصفات اللي انا كنت بقول عليها في ابنها بس هي يا حبيبتي من كتر ما كانت الدنيا آه، متشوشة وشايفة ان عليها عبء من الناس انه ابنها وحش وعنده مشكلة و و، ما بقتش يح- عارفة زي بتقولي كأن ما بقتش شايفة الحاجات الحلوة اللي فيه فبعدها بعدها اه بفترة لقيتها بتبعت لي طبعا انا نسيت القصة ونسيت الكلام ده كله الموضوع عدى انا افتكرته قريب ليه لان هي من فترة بعتت لي قالت لي ان هي حكت لأبوه لأبو الولد ال- ال- ال- الحوار اللي حصل اللي بينهم حصل الموقف اه فبتقول لي هو بعد شوية قال لها أنا كنت حاسس إن في زي إيه آه، غيمة كده عارفة آه، سودة وبدأت تترفع كل شوية لما بدأوا يشوفوا مميزات ابنهم ال positives yes في difficulties أيوة في مشاكل أنا ما بن- ما بنقولش لأ خالص بس لما بدأوا يشوفوا الحاجات الحلوة بدأ الولد يتميز فيها لأن الأم والأب بقوا في ظهره
ايوه ف- فهي دي اللي احنا محتاجين ندور عليه طول الوقت ان احنا نشيل ال- الغيمة السوداء دي ونبقى انا حاسه ان احنا محتاجين وعي انه اشخص امتى واروح ولا لا وما يبقاش موضوع الاستسهال من مدارس ودكاتره خدي الدواء ده وخدي الدواء ده واعملي كذا واعملي لا لازم اكون واعيه انف اني اقف اقول والله ايوه انا ابني او بنتي عندهم المشكله الفلانيه فذيرفور انا رحت رحت لشخص واتنين وتلاته وعشره لحد ما قدرت اتشخص ولما اتشخصت خدت القرار الفلاني حاجه برضو مهمه قوي يا نجوى انه مش كل الدكاترة هيدوا نفس ال ال البروجنوز او هيدوا نفس صح العلاج صح صح طب قولي لا لا كنت هقول لك زي ما انا هلف على ناس لحد ما اخد التشخيص واخد كده اجرب اخصائي اثنين وثلاثه لحد ما ارتاح صح لانه هي راحه برضه ما انا حد هيكمل معايا شويه في رحلتي هيكمل معايا حبه حلوين وهيديني نصايح وهيتعامل مع ابني وقت طويل لازم اكون انا مرتاحه احنا بنسمع حاجات بتتقال للاهالي والاهالي بعد كده تيجي تقول لنا يعني انه مثلا عايزاني اعمل له حاجه ف آه، اللي هو اديله زي معزز يعني رينفورسر بالاكل كل وانا هعمل لك كذا which is طبعا حاجه رهيبه يا ربي ودي بتحصل كتير بتحصل كتير فتقول لها بس هو ما بيحبش ال candy ما بيحبش ال sweets هو بيحب الرز امشي بعلبه رز فتخيله لما حد يقول لحد امشي بعلبه رز لما ابنك يعمل حاجه اديله معلقه رز فوقه انت فاهمه ال- فاهمه القصه ف صح
يعني يا جماعه حتى لو الاسامي مشهوره ما هو مش لازم كل اللي بيتعاملوا مع نجوى بيحبوا نجوى ممكن ناس طريقه نجوى آه، ايه ده مش عجبانه ممكن ناس تانية شايفه الطريقه دي حلوه وهكذا مش اي حد اسمه معروف هيبقى automatically شاطر انت بالنسبه لك ده طريقته مش نافعه معاكي فانا مش هكمل معاك ادور على حد احس انه في values كده common احنا الاثنين قعدنا نتكلم مع بعض اه فهمني الحاجه كويس قوي ارتحت ما حطش عليا load لان في ناس ال therapy بيحط عليهم load طبعا انت لازم تعملي كذا ساعه في اليوم وتروحي تعملي مش عارفه ايه طب انا ما عنديش support system انا ما عنديش nanny عندي عيال تانية في البيت هاخده ازاي ست ساعات بره البيت في شويه حاجات كده احنا لازم نحطها في اعتبارنا واحنا برضو بنعمل ال therapy يعني لو احنا في اخصائيين بيسمعونا مش كل الاهالي زي بعض زي ما احنا بنقول مش كل الاطفال المتشخصه زي بعض يعني ما فيش اتنين ADHD زي بعض بالظبط ما فيش اتنين autism زي بعض بالظبط كل الاطفال عندها individual profile بتاعها كل امهات وابهات وعائلات العائلات برضو مختلفه فانا ما اقدرش اجي اقول لك او احكم عليكي انت ازاي ما بتديهوش swimming وتنس ومش عارفه ايه وانا بكون امكانياتي على قد انا يا دوبك بقدر اجيبه جلسات انا يا دوبك بقدر اعمل كذا لان انا عندي اخوات لاني بشتغل لاني ما عنديش حد يساعدني لا لان فدي غالي برضه حاجة مهمة لان ال therapy غالي كمان احنا لازم نتكلم في الموضوع غالي ده اه و اه و و اه ومش آه.
دايما لو حتى لو راحت عنده insurance medical insurance مش شرط ان هو التأمين يغطي كل ده ف- وهنا في فهو مصر بتبقى الموضوع غالي مختلف كمان في مصر الدنيا اغلى طبعا يعني احنا يعني هنا ما لان ب- ال insurance مختلف والحاجات دي بالظبط مختلفه فبرضه بيبقى عبء لا فودي والله برضه بتفرق معانا في world حاجات wide كتير اغلب الوقت اغلب الوقت في اي حته في الدنيا حتى لو عندك ال medical غالي insurance اه ال worldwide it's expensive لان هو مش اي حد بي... ال insurance اغلب الوقت ما بيغطيش ده وما- ولو مم.
غطى جزء مش بيغطي مش بيغطي الكل صح ف...
صح فلا وساعات ففي عبء بيغطي مادي services services معينه وما بيغطيش services ثانيه بالظبط ويبقى الطفل محتاج ال service دي جدا محتاج ياخد نوع بقى من الجلسات بس التامين او او تلاقي ساعات امهات طب احنا ممكن نشيل ايه عشان اقدر اكمل ايوه فانا لا بالظبط احكم على الاهالي زي ما بحكم على الاطفال برضو دي حاجه يا ريت يا ريت تتلغي يعني يا ريت بجد تتلغي لانه اه انا عايزه الام تدخل معايا الجلسه وتتكلم معايا وتشوف انا بعمل ايه بس في ام تانية من كتر ما بتبقى شقيانه وتعبانه يا حنان بالنسبه لها خدوه بقى او خدوها ونهبط فما اقدرش اقول دي فعلا بخت لا هي مضغوطه لدرجه مش طبيعيه ومن حقها تاخد النفس ده على فكره بالظبط ما بالظبط هو بس هي عشان كده عشان كده انت بتقولي ان ال families cornerstone بس هو كل حد cornerstone كل حد في في اللعبه آه، جزء من القصه ال مم.
ال ال ال الشخص الدكتور او الشخص المعالج والمدرسه في ال- في المدرسه والصحاب والاهل وال- والأ- وال- وال- والاب والام والاخوات كل ده جزء لازم يساعد مهم مهم فكره ان انا ارمي بس على شخص واحد اللي احنا مع الاسف اللي بنشوفه في شغلنا انا وانتي ان الاغلب الوقت الام هي بيبقى مرمي عليها و- و- وفي نقطه تانية طبعا بس ما عندناش وقت نخش فيها دلوقتي ان كتير قوي ابهات بيخلعوا من القصه دي واتكلمت في الموضوع ده مع داليا قبل كده انه ال- في ابهات ال- بيبقى صعب عليهم ان هم آه، يشوفوا ويمارسوا مع الحياه مع اولادهم لما يعرفوا ان في مشكله و- و- صح وده بنشوفه في حاجات كتيره جدا بس طبعا ده مش وقت صح إن احنا نخش في القصه دي دلوقتي مم.
يعني دي لكن قصة كبيرة يعني بس صح قصه كبيره حطيت قوي حطيت آه.
اه اه اه دي قصه كبيره قوي يعني اغلب الكونسلتيشنز بتاعتي ليها علاقه بالموضوع ده ف... ف... ف... فهو موضوع كبير بس احنا اللي احنا محتاجين نشوفه يا نجوى دلوقتي هو آه، زي ما انت بتقولي الوعي الوعي طول الوقت وان احنا آم، يعني نفضل نحاول ومش من مش من اول مره حد يقول لنا انا شاكك ان الولاد فيهم حاجه او حاجه مش من اول مره بالظبط بالظبط ومش من أول مرة حد يقول لي هو ده اللي لازم يتعمل أخده مسلم به عارفة اه يعني بجد والله يعني مش بقول كده بس فعلا إن أنا جيتي لي وقلت لك كلمتين وكلمتين ما اقتنعتيش بيهم روحي شوفي حاجة تانية ودوري على حد تقتنعي بيه مش لازم كل طريقة كل حد تمشي مع كل حد صح وطولة بال شوية في ال- في في اه ال- في العلاج سواء كنت همشي بأدوية أو لأ أو سواء أنا شايفة إن ولادي دول حد محتاج يتشخص أو لأ طولة بال النهاردة كنت لسه بدي session مع مع couple لذيذ قوي وكانوا بيكلموا إن ابن- ابنهم شوية بيضرب أج- يعني في شوية ضرب في حتة aggression مش عارفة إيه فاديت لهم شوية تك tips و techniques وبتاع وبعدين قلت لهم قالوا لي إيه طب قلت لهم لأ بس أنا بس محتاجة أقول إن أنت مش مش أول ما هتروح تقول لابنك كذا الدنيا هتتحل احنا تانية محتاجين عشان تعالج ان واحد متعود ان هو لما عايز يعبر بيضرب ده انت محتاج شهور وسنين عشان ت reverse ال behavior ده نفس الكلام لو انا عندي ولادي عندهم على على اه اي نوع من انواع التاخر آه، او اي صعوبه من صعوبات التعلم او ما عندوش اي حاجه من دول وقصه behavior قصه سلوك مم.
بتاخد وقت على بال بالظبط.
اما صح بنلاقي نتيجه صح صح بياخد وقت وان انا استعجل كمان كل واحد بيمشي بوقته يعني كل طفل ال development بتاعه بتاعه هو اه احنا عندنا ثلاث شهور دايما بنقول بندي ثلاث شهور زياده او ثلاث شهور اقل عشان نشوف التاخر او لا في تاخر ولا لا بس برضو ال progress ما اقدرش استعجله وما اقدرش اوقعه يعني بيجي يقول لك ده شهرين وهيبقى بيتكلم ده بيضحك عليكي كذاب فاهمه؟
كذاب في اه اصل وشه كذاب كذاب لانه انا ما اقدرش اتوقع ال progress كل واحد عنده خط بتاعه كده ماشي عليه وال progress مش linear يعني كمان هو مش ماشي زي ما كنت بتقولي تانية بتقول لك ان الرحله بتعمل كده وبعدين بتعمل كده في ايام بتبقى حلوه قوي وفي ايام بتبقى صعبه قوي نفس الحاجه التطور بتاع الاطفال بيبقى عامل كده في ايام نلاقيهم ايه ده كل حاجه حلوه جدا ايام بيرجعوا لورا شويه ايام بيبقوا تعبانين ايام الاهل بتبقى زهقانه هيأثر على البروجرس شوية عادي هنباظ وهنكمل يعني هي رحلة طويلة قوي فلازم تبقى ايه صبر زي ما قلتي شوية صبر طبعا انا عندي كميه اسئله بس انا هسكت بقى دلوقتي وهنحاول نعمل آه، عارفه حلقه كمان وكمان اكيد للناس هتبقى ايوه هتبقى اسئله من دي بس آه، بجد يا نجوى شكرا فتحتي عينينا لحاجات كتيره وانا انا أنا بشوفك من الناس الشاطره قوي في الفيلد بصراحه ودايما دايما برمي عليكي clients بتوعي لما يكون في حاجه انا شاكه فيها آه، فلو حد عايز يتواصل معاكي يتواصل معاكي ازاي آه، ممكن يبعتوا لي على انستجرام آه، على ال account نجوى ايه خضر يعني مفيش اي creativity يبعتوا لي على ال account وانا برد على طول okay خلاص احنا هنحط كل الكلام ده في ال bio آم، ميرسي يا نجوى قوي هوب يا رب شكرا يا نكون نجوى.
الكلام انا متاكده ان كلام الناس استفادت منه يا رب يا رب ونشوفك آه، ان شاء الله ما تبقاش بس اول مره نشوفك كتير ان آه، شاء معانا الله باذن الله ميرسي يا حنين قوي ميرسي شكرا جدا متشكرة thank you شكرا ان انتوا سمعتونا للاخر رايكم بجد بيهمنا ابعتوا لنا على اي منصه من منصات Family Hub اي راي اي فكره اي سؤال واحنا بجد هنحاول على قد ما نقدر نرد على كل الناس ونساعد كل الناس يا رب الخير ليكم دايما ليكم لكل اللي بتحبوه